بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين هناخد موضوع عن الفرح بعنوان كيف تفرح الاخرين يعني بتخيل كده انه لو اهتمنا بالكلمتين اللي هنقولهم دول هنبقى بنخدم من غير ما بنخدم وهنتغير ونغير اللي حوالينا كمان بحاجات بسيطة مش كبيرة الموضوع ده مهم لأنه الحقيقة مش ممكن الواحد يفرح غير لما يفرح اللي حواليه من أسرار الفرح الروحي إن الفرح الروحي مش أناني بالعكس الفرح الروحي سخي فلما تفرح غيرك تفرح والقاعدة هنا الآية اللي قالها ربنا يسوع مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ مغبوط يعني مفرح لما تهتم تبسط الناس هتلاقي نفسك انبسطت لما تهتم تبسط نفسك هتلاقي نفسك اتغميت دايما كده وكل ما تنشغل تفرح اللي حواليك هتلاقي نفسك تزداد فرح يوم بعد التاني لغاية ما تبقى فرحان على طول لأنك عايش مشغول على طول تفرح اللي حواليك كيف تفرح الآخرين بص احنا هنعمل كده اتنين ألف اتنين ت اتنين ح اتنين ميم عشان نحفظهم يعني احنا بنعمل كده مع الشباب فانتوا كلكم شباب طبعا فايه لازم تحفظهم عشان نحفظهم مفاتيح فرح الآخرين اتنين ألف ابتسامة اهتمام اتنين ت تشجيع تضحية اتنين ح حوار حياة روحية اتنين ميم مشاركة محب هناخدهم واحدة واحدة كده بقى ايه ونقلبهم كده في دماغنا اولا الابتسامة بصوا الابتسامة تسعد الآخرين وللأسف احنا ساعات نستخسر نبتسم مع انها مش هتكلفك كتير بينما النهاردة في علم النفس اكتشفوا ان الابتسامة دي لوحدها رسائل بتقول حاجة مجرد الابتسام بس أذكر أنه في نياحة أنبا أثناسيوس لقوا طفل معوق ذهنيا كان شبه منهار أنبا أثناسيوس الله ينيح نفسه بني سويف أتاري أنه أنبا أثناسيوس طفل منتل يعني متخلف شوية إنما رسموه شماس وكده كان كل ما يشوفه ياخده بالحضن يبتسم في وشه ياخده بالحضن هو مفيش حوارات وكلمات وبتاع فالولد ده كان بيحب الكنيسة قوي يحب القداس قوي يحب سيدنا قوي وحياته في الحتة دي ليه؟ أصل سيدنا كان بيضحك في وشه بياخده بالحضن دي بالنسبة له كانت راس ماله كانت حياته الابتسامة بتقول حاجات كتير قوي أول حاجة تقولها الابتسامة مجرد تبتسم في وش شخص بتقول له من غير ما تقول له أنت مهم انما لما تكشر في وشه بتقول له ايه انت مالكش لازمه او انت مش مهم او ايه اللي جابك السعاده او امشي من وش السعاده او اي حاجه من الحاجات ده مجرد التكشيره الابتسامه معناه ان انت مهم طبعا اي حد يقول لاي حد انت مهم ينبسط وببساطه من اصغر طفل لاكبر انسان كلمه مشجعه جدا انت ما قلتهاش بس الابتسامة بتقولها عشان كده ربنا يسوع له المجد كان وديع ومن سمات الوداعة الابتسامة الدائمة روستينوس يقول المتواضع لا تفارق الابتسامة شفتيه فالمسيح له المجد كان يقول تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب فمش ممكن تتخيل ربنا يسوع كان فيه ابتسامة بتفرقه مع أي شخص أي مقابلة أي موقف فكر كده واستعيد حياة ربنا يسوع صعب تتصوره بدون ابتسامة إلا وهو في جسيماني لوحده أيوة في جسيماني عشان لوحده مفيش حد حواليه قال نفسي حزينة جدا حتى الموت لكن بدل مع الناس هذا الحزن محدش شافه مع الناس دايما مبتسم لأنه بيقول لكل شخص بيقابله أنت مهم فبيسعده كمان الابتسامة بتقول للشخص انت محبوب انت محبوب لانه هو جاي عليك مجرد تبتسم يعني انت انبسطت انك شفته ليه انبسطت انك شفته لانه بالنسبة لك شخص محبوب طبعا صعب ان الواحد يقول لكل شخص انا بحبك انما صدقوني مفيش حد في الدنيا مش محتاج يسمع الكلمة دي كل يوم مفيش حد في الدنيا هنتكسف نقولها وفي ناس ما يصحش نقولها لهم تبقى مصيبة انما انما ابتسم مجرد تبتسم معناه بتقول له بمنتهى الادب والنقاوة انا بحبك انت محبوب وانت محبوب دي تسعده وبدل اسعدته هيعود عليك بالسعادة ده يقول الابت... يقولوا عادة الابتسامة تجبر الآخر على الابتسام يعني لما بتبتسم في شخص بتحركه يبتسم من غير ما يحس يعني صعب تفضل مبتسم في وش الشخص ويفضل مكشر إلا بقى لو قاصد يعني إنما لو ساب إيديه كده هتبتسم لا يعني لو من غير ما يقصد هيلاقي نفسه اتغلب وابتسم فالابتسامة قوية جدا ده كل ده احنا بن... ما بنعملش حاجة لسه إنما دي اسمها لغات الحب إنك بتقدم حب للناس بابتسامة الابتسامة أيضا لغة بين ال... يعني لغة عالمية يعني لو رحت بلد متعرفش لغتهم لقوك بشوش وبتبتسم هيبتسموا في وشك حصل حوار اهو كمان الابتسامة بتقول انت كويس you are good غير انت مهم precious لا هنا انت كويس لاني بدل ابتسمت في وشك انا بقول لك انا قبلك انا راضي عنك على فكرة في امهات بيعذبوا عيالهم عشان مش بيبتسموا في وشه صدقوني من غير ما يحسوا الابهات اساسا مش موجودين انما لا طبعا امهات وابهات اباء وامهات انما عاوز اقول لكم قد كده الطفل بتفرق معاه الابتسامه مره طفل بيقول لي في الاعتراف انا بخاف من عينين ماما صعب عليا جدا عينين امك اللي هي مفروض بتقول لك كل حاجه حلوه بتديك كل الامان والحنان هو بيخاف منها طول النهار بتزعق عشان مذاكرة وعينيها بيطلع منها حاجات صعبة جدا الابتسامة بتقول للي قصادك انت كويس وبرضه دي تسعده رسالة انت كويس دي بتسعد كل واحد ابتسامة بتقول ده كله الابتسامة كمان بتقول تعالى نتحاور تعالى نتفاهم تعالى نتقارب الابتسامة بتقول كده لما ابتسم في وش شخص فيها welcoming coming come تعال قرب انما لما كشر بقول له go away ماشي هي كده على طول فشوفوا حاجة بسيطة قوي انما بتسعد تخيل بقى انت نازل الشارع ترمي لكل واحد ابتسامة ده انت ايه عمال تدي اهو وترجع مبسوط جدا لأنه مغبوط هو العطاء قلت لكل واحد في كل حتة أنت كويس أنت مهم أنا بحبك مفيش مانع نتقارب إيه ده كله ده ده أنت أشعت جو من البهجة بابتسامة عشان كده تلاحظوا أن الطفل مبهج الطفل ما بيقولش مادة عقلية دسمة يعني إنما مثلا ساش مرة كنت في ميدان التحرير زمان وكان في عز الحر كنت أتوبيس بقى الساعة 2 الظهر وفي أغسطس وفي التحرير فإيه يعني كل الحاجات اللي تجيب سعادة فكل الناس كئيبة كل الناس مكشرة اللي في الأتوبيس وأتوبيس زحمة بقى كمان وبعدين طفل ضحك طفل كده على على ايد امه يعني سنه او اقل من سنه كركع عمل عمل صوت كده خفيف كل الاتوبيس ابتسم شوفوا تأثيره ما هي كده هو اللي غلب يشوفوا الكآبة خمسين واحد محشورين في أتوبيس وأتوبيس نقل عام من النوع اللي يعني يعلم الصبر إنما الطفل غلب كل ده غلب كل الظروف وغلب الخمسين وش المكشر بابتسامة طب أنت مستخسر تبتسم في وش الناس ليه تاني حاجة آه ربنا يسوع له المجد فمرقس عشرة جاله شاب بيسأله ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية في تعبير غريب الواحد مش قادر يفهمه يقول نظر إليه يسوع وأحبه يعني إيه أحبه أحبه في اللحظة دي إزاي يعني ما هو بيحبه كده كده إنما يعني إيه بصله وحبه هي ببساطة ما تتفهمش غير إنه بصله بابتسامة بصله بحنية طلعت من عينيه طلعت من شفتيه ابتسامة من قبل ما يتكلم في حب اتنقل من منظر يسوع بس من عينيه ومن ابتسامته نظر إليه يسوع وأحبه فالولد اللي بيسأل حس بحب من غير من قبل ما المسيح يتكلم آه تاني واحدة كلمة اهتمام احنا ألف ألف الاهتمام يعني كيرنج يعني عاوز تسعد الناس وتفرحهم اهتم بيهم والاهتمام للأسف الناس بتسيء استخدامه يعني ايه كل اب تقول له انت بتحب ولادك يقول لك طبعا بتعمل ايه يقول لك بشتغل ليه عشان اصرف على العيال طب بيشوفوك لا طب ايه ده اللي بتعمله ده اهتمام غلط ما وصلش ما وصلش الحب اهتمامك مش في محله طبعا لازم تشتغل وتجيب فلوس انما انت مش واخد بالك ان عيالك محتاجين شوية وقت يقضوه معاك لأن الوقت هيديهم اهتمام مش شايفينه في شغلك هتجيب فلوس بس هما ما شبعوش بيك ما شبعوش بيك الاهتمام عشان تهتم بواحد لازم معناها انك يعني مديله عقلك بمعنى لما تقعد مع واحد تهتم بيه ما تحكيلوش عن نفسك يبقى انت مش مهتم بيه انت مهتم بنفسك انما وانت قاعد معاه اسمعه وقول له بتفكر في ايه خليه يقول لك فيما يفكر ده الاهتمام لو طفل صغير بيفكر في في لعبه هتنزل وتفكر معاه ده اسمه اهتمام انما لما تقول له ذاكر على طول ده مش اهتمام دي طلبات منك ليه هو معتبرها طلبات اوامر برضه انا مش ضد المذاكره يعني لانها مهمه لاولادنا بس حاسب هو مش هو ده اللي بيفرحه مش هو ده اللي شغله ممكن يجي لك شخص مهموم نفسه يطلع اللي جواه انت قاعد تحكي عن نفسك وعن طموحاتك وتقول ما انا قعدت معاه انت قعدت معاه بس ما قدمتلوش حب لان هو كان مهتم مستني اهتمام والاهتمام ده معناه طلع اللي جواه هو جواه شكوى جواه تعب فيما يفكر أو ماذا يحتاج الاهتمام معناه انك تبص في اللي قصادك وتشوف ده محتاج ايه عارفين زي ايه زي ما نزور واحد فقير ونقعد نوعظه وهو مش لاقي ياكل ده مش حب ده شغل موظفين تدخل عند واحد وهو جعان هتوعظه المسيح نفسه ما عملش كده أكله الأول بدل جعان مش هيركز معاك جعان لكن أنت لو بتفكر هو محتاج إيه هو ده حب لما تجيب له حاجة ياكلها يعني حسيت باحتياجه ده اسمه اهتمام مش أنت عندك إيه هو محتاج إيه الغلطة المشهورة في المخطوبين والمتجوزين طبعا أساسية إنه لما يجيب هدية لشريك حياته يجيب الحاجة اللي هو بيحبها مش اللي الطرف التاني بيحبها أظن قلت لكم عن خطوبة كانت هتتفك لأن في عيد ميلادها الأول في الخطوبة هو كان يعشق القراية جاب لها انسايكلوبيديا كانت هتبقى مأساة لا طبعا ملهاش في القراية فبالنسبة لها انهارت يعني ده نوع من الاهتمام غلط انت بتهتم بالآخر شوف هو بيحب ايه مش بس محتاج ايه وبيفكر في ايه بيحب ايه لما تشاركه او تهتم بيه فيما يحب انت كده بتسعده انت كده بتسعده لانك عارف هو ايه اللي بيحبه ايه اللي بيحبه ساعات الاقي بيت مضطرب الراجل بيحب الكوره قوي الست طبعا مش فاهمه اساسا الاهلي من الزمالك من اي حاجه وبعدين يكون العلاج متباعدين نفسيا اقول لها اقعدي جنبه شجعي طبعا تتغاظ مني ايه يا ابونا بتاع الكوره ده لان انا تقول لي ما بفهمش حاجه اقول لها لما تلاقيه يهيص سقفي مش مهم تفهم انما بدل قاعده جنبه بتحب اللي بيحبه بس خلاص كده الاسوار اللي بينكم هتقع لان ده اسمه اهتمام انت فضيتي نفسك مهتميه بالحاجه اللي هو بيحبها مش اللي انت بتحبيها ما اللي انت بتحبيها يبقى انت عايشه في حالك وهو في حاله فين الحب هنا الاهتمام بمعنى فيما تفكر ماذا تحب ماذا تحتاج ماذا تقول برضو في ناس تقعد مع بعض ما يركزش خالص في اللي انت بتقوله ويحب يقول بس ويركز قوي في اللي هو بيقوله كل ما تتكلم تلاقيه مش معاك في اللي انت بتقوله هو عاوز يقول طب وبعدين تلاقي بعد شوية انت زهقت من القعدة ربع ساعة مش مستحمل تكمل ليه لأن الحكاية ما فيهاش حب هي شكلها قعدة وتفاهم وحب إنما الحقيقة هو مش حب ليه؟ لأنه مش انترستد في اللي أنت بتقوله تيجي زوجة تحكي لجوزها كلام تلاقيه باصص في الجورنال و... وفي نص كلامها اللي هي يعني مبسوطة بيه أيا كان عن الطبيخ ولا عن العيال يقول لها شفتي الخبر اللي في الجورنال ده وهي لسه ما كملتش الجملة طبعا هي هت يعني هتهاوده انما هتبقى مقهوره من جواها لانها حست انه ما بيسمعهاش الاهتمام الاهتمام بصوا يا جماعه في مرقس ستة ربنا يسوع له المجد ورانا الاهتمام يكون ازاي بعد يوم روحي طويل التلاميذ فوجئوا بسؤاله لما سألهم الناس هتاكل ايه فعلى طول اعترضوا قالوا له ما مش بتاعتنا دي مش شغلتنا لهم لا ما ينفعش احنا مش بنحب الناس دول الناس جاعت والدنيا غيمت هيروحوا ازاي فكرتوش في احتياجهم ازاي اعطوهم لياكلوا قالوا ما عندناش قال نجيب نتصرف انما لازم يكون في حب لازم يروحوا فرحانين انه في اهتمام بيهم اهتمام حقيقي اتنين الف اتنين ت ندخل على كلمة كبيرة ومهمة تشجيع تشجيع كتاب بيقول شجعوا صغار النفوس بالمناسبة كان في علم النفس في نظرية بتقول حاجة اسمها International Inferiority Complex يعني ايه عقدة صغر النفس العالمية بمعنى ما فيش حد في الدنيا ما عندوش صغر نفس فلما الكتاب يقول شجعوا صغار النفوس يقصد ايه شجع كل حد اوعى تفتكر ان الراجل الناجح ده اللي طول بعرض مش محتاج كلمة تشجيع واوعى تفتكر انه يعني فلان الغني ده مش محتاج كلمة تشجيع اوعى تفتكر ان الفلاح الجاهل الغلبان مش محتاج تشجيع او الطفل المتفوق مش محتاج تشجيع كل الناس محتاجة تشجيع كل الناس والتشجيع بيدي سعادة يدي بهجة والتشجيع مش هيكلفك كتير احنا ما اتكلمناش في الهدايا اللي فاتت بس الهدايا دي برضو قصة لكن انتوا فاهمين ان الهدايا تعطي بهجة والهدية في معناها مش في مش في قيمتها مش لازم تصرف كتير مجرد انك فاكر مناسبة الشخص اللي قصادك ساعات يبقى تليفون بيبقى هدية ساعات تبقى كارت وردة ففي هدايا قيمة بتسعد الناس حاجات صغيرة التشجيع أولا كلام كلمة تشجيع ممكن تنقذ إنسان من اليأس ممكن تغير مسار بني آدم صدقوني هو ده الحب ده اللي بيدي بهجة للناس انت ممكن تفرح كل انسان بكلمة حلوة بدعوة ما تركب مع سواق تاكسي ما تدعي له هتلاقيه يعني مبسوط جدا حبذا بقى لو انت لابسه صليب كده وست كبيره ونازله من التاكسي وبتقولي له ربنا يبارك لولادك لما يكون إرهابي قلبه هيرقص وهينبسط ليه؟ أنت قلت كلمة بس فيها دعوة فيها كلمة حب فيها تشجيع لما تقول له على فكرة بقى سواقتك حلوة أنا أقصد شوفوا كلمة حلوة تقولوها ما هو مشكلتنا إن إحنا ما بنشوفش الحاجة الحلوة كلمة تشجيع دي ممكن تعمل يوم الشخص يعني تغير يوم يبقى متنكد ومتعكر لمية مشكلة والكلمة دي تفرق معاه في حد فيكم ما بيفرحش لما حد يعلق على شكله أو على لبسه في راجل فيكم ما حد ما بيفرحش لما حد يعلق على فكره أو تعليقه أو ذكائه أو إنجازاته كلنا بيفرق معانا الكلام ده طب ليه تحرم الناس من الحاجات دي كنا احنا الكبار اللي ربنا مدينا محتاجين تشجيع كام وكام بالأصغر الصغير ده بياكل التشجيع أكل الطفل التشجيع عنده أهم من الأكل والشرب وده اللي احنا مش فاهمينه الأم تفضل تزعق وتأكل وهو يطلع يا عيني نفسيته تعبانة ليه بياكل ايه بس ما في حاجات ناقصة عمره ما سمع من أمه برافو عليك أنت شاطر أنت هايل أنت مفيش زيك كلامك حلو شكلك حلو لعبك حلو أي حاجة الكلام ده حياة الناس ده اللي يدي بهك ومثل هذا الطفل هيطلع دايما لسانه حلو مقبل على الحياة مبهج مبتهج ومبهج لأنه شبع كلام حلو وما تخافوش من الحتة دي طبعا مش بنقول بقى تقول كلام حلو في موقف غلط لا ما تلخبطش الدنيا بس يعني كمان هو كل الدنيا غلط كارت ساعات كلمة أقول لكم مرة عملت حركة كده كنت قريت في الحاجات دي شوية وبعدين كنت حاسس بقالي أسبوعين ما شفتش ولادي وطبعا هما بيغضبوا عليا لما بعمل حاجات من دي فقمت جبت ورقة ما لا كارت ولا بتاع ورقة بيضة كده وكتبت لهم I love you so much لابني والبنتي وحطيتهم على المكتب لا تتخيلوا وقعها حركات طبعا بس اهو لا لا تتخيلوا وقعها عليهم بتعوض تقصير اسبوعين صدقوني كلمة لكن الكلمة دي بتعطي بهجة للشخص طب انت يعني ما عندكش كلمة المديح نفس المعنى ليه تستخسر تمدح احنا كلنا نقاد على اعلى مستوى نعرف نذم ون ايه يعني نفتش ونفصص ونحلل ون... ونكفر الناس كمان انا ما نعرفش نمدح ليه ده في علم النقد النقد معناه evaluation في الحقيقه وال evaluation معناه ببساطه انك تقول ال positives الاول مش ال negatives بس انما الناس ما بتشوفش خلاص positives بتشوف بس negatives طب ما دي حياه كئيبه قوي لما الواحد ما بيشوفش غير الحاجه الوحشه اكيد في حاجات حلوه في حاجات حلوه كتير قوي في كل موقف الواحد ساعات بيشوف ناس يعني فعلا شبعانه بربنا ومبتهجه يعني مره كنت مع كاهن وتاخرنا قوي في مشوار فابتديت اتشد لأن البرنامج هيتلخبط بتاع اليوم كله فقال لي بابتسامة كده وبهدوء أصل ربنا عاوزنا نصلي لازم بالوقت ده ربنا عاوزنا نصلي احنا مش لاحقين نصلي يلا نصلي والدنيا السكة واقفة خالص إنما هو قال كلمة مشجعة وهو بص على الحاجة ال positive في عطلة في السكة طب ايه طب ما احنا نكمل قانوننا ونصلي ونستفيد بالوقت فبص لحاجة إيجابية في الوقت اللي أنا كنت باصص على حاجة سلبية يوه تأخرنا فاهمين إزاي هو باصص على حاجة تاني فرصة نصلي التقدير التشجيع والتقدير جزء من التشجيع يعني إيه أنت هاو ماتش يو appreciate اللي بيتعمل يعني مثلا يدخل الراجل لقى البيت منظم ومتوضب على غير العادة بدل ما يقول ايه البيت الحلو ده ما يعلقش تاني يوم يلاقي البيت مبهدل لازم يعلق يحكوا مرة في كتاب قريته عن واحدة ست في بلد كده جابت عزومة كانت متجوزة بقالها 20 سنة فالراجل عزم أصحابه فهم قاعدين على الترابيزة حطت لهم برسيم فالراجل اتشد جدا وهاج وماج قال لها ايه الست اللي بتعمليه ده؟ قالت له انا بقالي 20 سنه بحط لك اكل حلو انت واصحابك عمركم ما حسيتوا بالفرق فقلتوا اكيد مش بتفرق معاكم مش فارقه فقلت هطبخ ليه؟ مفيش تقدير التقدير ده مبهج جدا صحيح الغلطة المشهورة في بيوتنا كان لنا أي, أي طفل يكون جايب نمرة 8 من عشرة تلاقي الأم تقول إيه الأب بلاش أقول الأم ولا الأب مش عارف جده بيقول له ليه ما جبتش واللي جاب عشرة من عشرة أحسن منك في إيه وهو يبقى راجع فرحان هو راجع فرحان ومتخيل إنه عمل حاجة إنما بدل ما ياخدوه في حضنهم ويقولوا له شاطر يا حبيبي المرة الجاية تسعة كمان وعشان ما ذاكرتش عشان اصل وفصل كسروا في الولد ودغدغوه وحطموه نفسيا عشان جاب 8 من 10 والحكايه كانت محتاجه حاجه ابسط من كده ورد فعل ابسط من كده يبقى مبتهج وسعيد في بيته وسعيد في حياته احنا بنشوف شباب مستني يطلع من بيته بنشوف شباب عاوز يتجوز فقط هربا من بيته ليه عشان من طفولته عمره ما حس بالحب تسأل أبوه وأمه يقول لك طبعا بنحب أولادنا بس هم مش مش عارفين يوصلوا لا في اهتمام ولا في تشجيع ولا في تقدير مسؤوليات لما تدي مسؤولية للي قصادك على قده معناها أنت بتشجعه بالذات لما يكون صغير صغير عمريا أو في القيمة يعني في الخدمة لما شخص يكون مبتدئ تاخد مسؤولية يفرح معناها ان الخدمة حاسة بقيمته في الشغل لما يكون واحد مبتدئ ياخد مسؤولية يفرح ابنك تديله مسؤولية على قده يفرح كل ما تاخد مسؤولية تثبت بيها نفسك انت بتشجع اللي قصادك والتشجيع مبهج ربنا يسوع له المجد قعد مع السامرية في لقاء تاريخي طبعا ما فيش حد عنده inferiority complex زي الست دي كل الناس عارفة سمعتها وهي إنسانة عاشت خبرات سيئة جدا والخطية يا جماعة بتزود صغر النفس اوعوا تفتكروا ان الخاطي البعيد عن ربنا ده يعني شايف لاقي نفسه قوي لا لا ده هو من جوه متلخبط خالص كل الناس بتحتقرها كل الناس بتقرف منها كل الناس بتبص لها من بعيد محدش يحب يتعامل معاها ابدا سمعتها وحشة وعشان كده تلاقوها كانت aggressive في الاول لان اللي عنده inferiority بيبقى كده بيبقى عنيف فاول ما قال لها تديني اشرب قالت له كيف تطلب مني تشرب وانت رجل يهودي وانا امراه سامريه انما الابتسامه ما راحتش والكلام الحلو واحده ورا واحده فاتعدلت واتظبطت ودخل في سؤال خطير روحي هاتي جوزك قالت له ملياش جوز ما قالهاش يا كدابه قال لها بالصدق قلت لأول مرة حد يلاقي فيها حاجة عدلة قال إيه صادقة صادقة في إيه أصل الإجابة ينفع تبقى صح ينفع وطبعا هي أساسا غلط إنها متجوزة كتير قبل كده إنما بما إن اللي معاها مش جوزها يبقى الإجابة مش غلط مطلق فبالصدق قلت طبعا وقعت خالص بقى ساحت من جوه اتعلقت بيه جدا فرحت لأول مرة في حياتها من سنين على رأي ذهبي الفم لما يقول أصله ده كان نمرة سبعة في حياته بس السبعة ده بقى إيه هو اللي يشبع كان في خمسة السادس مش جوزها مسيح في حياتها نمرة سبعة بس أول مرة تحس بحب نقي حقيقي حاجة تاني بقى خالص غير الشهوات اللي عاشت فيها واتبهدلت فيها كل ده ليه؟ كان تشجيع كان اهتمام نفس الكلام مع زكا مثلا وسط الآلاف من الناس المسيح يقف تحت زكا تحت الشجرة وبعدين يرفع عينيه كده ويبص ويقول له يا زكا باسمه قدام كل الناس انزل بسرعة لازم من النهاردة ادخل بيتك طب والناس اللي حواليك كل دول مش مهمين انت اهم معناها كده انت اهم من كل الناس دي انت افضل وانت انا عارفك باسمك كل دي معناها تشجيع التشجيع مبهج زكا وكانت الفرحة مش سيئة مش مصدق روحه بعد كده بطرس الرسول الراجل اللي قال أنا خاطي أنا ضايع أنا منفعش شوفوا المسيح لما قال له من هنا ورايح تبقى صياد ناس مسؤولية مفرحة مبهجة خليته يسيب كل حاجة ويمشي ورا المسيح ادي الحب الصح في تشجيع تضحية اتنين ته تشجيع وتضحية التضحية أولا تعب مقياس الحب الحقيقي التعب بصوا يا جماعة كل الناس فاهمة إن الكلام سهل بالرغم من كل اللي قلته كلام مهم أوي إنما التعب هو اللي صعب ده اللي قاله معلمنا يوحنا لما بيقول يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق اوعى تفتكر ان الكلام كفاية التعب هو أغلى هدية وأغلى تعبير عن الحب يعني لما تتعب مع شخص معناه بتقولها له بكل قلبك أنا بحبك حتى لو ما قلتهاش بلسانك ربنا يسوع له المجد بيحبنا قالها كلام قال طبعا أحببتكم يقول الرب إنما أغلى حاجة بنشوف فيها محبته صليبه كم تعب من أجلنا ليس لأحد حب أعظم من هذا المقياس أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه إذا عاوز تقدم فرح للآخرين اتعب عشانه لما تتعب عشان شخص انت بتقول له انت مهم وانت غالي وانت قيم وانت بتوصل له حاجات كتير قوي بتفرحه بتفرحه بالذات لما يكون التعب ده unexpected مش متوقع أكتر من المتوقع بيبقى مبهج جدا كمان التضحية معناها أنت قبلي لما بتتعب عشان شخص معناه بتقول له راحتك قبل راحتي أنا هتعب عشان أنت ترتاح هي دي لغة الحب الحقيقي هو ده الفرح والمعنى ده محدش في الدنيا مش بيستقبله على فكرة محدش في الدنيا مش بيستقبله مرة خادمة كانت يعني من النوع اللي ما يحبش يتكلم خالص كلام روحي فبعد فترة ابتدت تتعب نفسيا انها ملهاش لازمة في الخدمة جالها كده يعني فكرة غلط وبعدين قالت لي انا كنت بحارب الفكرة لاني كنت هبطل اخدم لاني انا ما بعرفش اتكلم خالص ولا اصلي قدام حد ولا يعني فيدوب بنزل المشوار كله اقعد وارجع وبعدين في يوم راحت للبيت اللي بتخدمه ده ودخلت لقت الست بت بتاخدها بالحضن بحب وقلت لها تقول لها يا miss على فكرة أنا اتناولت كان بقالها عشر سنين ما اتناولتش أنا اتناولت يا miss مع إنك ما قلتليش بس أصل أنا قلت في بالي ال miss بتيجي من آخر الدنيا عشان تقعد معايا وتزورني كل ده عشان انا اتناول انا لازم افرحها زي ما بتفرحني فاتناولت فاهمين المعنى هي قدرت تعبها بس هي ما كلمتش ولا كلمة انما الست الغلبانة الطيبة فهمت ان المشوار اللي بتضربه المدام ده كل مرة كذا ساعة ويا دوب شايلة التموين وحطاه تسلم عليهم وزميلها يقول أبانا الذي في آخر القعدة ويقوموا انما الميس الطيبه دي اللي محدش بيقول لها تعالي جايه المشوار ده كله ليه بتتعب عشاني ليه نفسها في ايه اقرب من ربنا انا عشان خاطر عينيها هقرب من ربنا فاهمين المعنى هي كده لانها هي تعبه روحها عشان انا ارتاح لا ده انا ايه مستقبلت الحب ده تضحيه معناه انت قبلي وده مفرح جدا لما تحط الاخرين تبديهم على نفسك انت بتسعدهم انما لما تحط نفسك في الاول انت بتتعبهم الواحد لازم يراجع نفسه في بيته في علاقاته هو متعب ولا مريح هو مفرح ولا مكئب للي حواليه هو في الأول ولا في الآخر لو هو في الأول يبقى متعب لو هو آخر الكل يبقى مريح زي ربنا يسوع كان حاطط نفسه آخر الكل ما جئت لأخدم بل لأخدم تضحية كمان معناها خسارة خسارة يعني إيه اللي يفرح الناس إن هم يحسوا إنك مستعد تخسر عشانهم أغلب الناس النهاردة بتتعامل بطريقة وين وين عارفين هذه في الإدارة يعني إيه أنت تكسب وأنا أكسب ده مبدأ إداري 100% إنما مش مبدأ حب مش مبدأ مسيحي هو مش غلط في العمل الإداري حتى في إدارة الخدمة إن الخادم يكسب والمخدوم يكسب بس كل واحد بيكسب حاجة لكن في العلاقات الإنسانية الحكاية ما تنفعش دايما تبقى وين وين لا دي لازم تبقى أحيانا أنت تكسب وأنا أخسر زي فكرة التعب أنت ترتاح وأنا أتعب وده المبهج والمفرح للناس كلها المفرح للإنسان انه يحس انك بتخسر عشانه انك عملت مشوار خسرك وقت وخسرك بنزين بس عشان توصل حاجة لشخص عشان تهتم بشخص انت خسرت من وقتك ومن فلوسك بس هو فرح لأن ده الحب الصح اللي يوصل الراعي الصالح يقول يبذل نفسه عن الخراف يبذل يعني يضحي أجمل صورة الواحد يحبها يمكن الراعي الصالح صورة مريحة جدا مبهجة ليه؟ لأن المسيح بيرعى خرافه بدون مقابل وده اللي قاله في مسألة في يوحنا 10 قال أما الأجير الأجير مختلف لأنه مستني الأجر إذا رأى الذئب مقبلا يترك الخراف ويهرب ولا يبالي بالخراف لأنه أجير لكني أنا الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف يبقى اللي عاوز يفرح اللي حواليه يتعب يخسر يقول لهم انتوا الاول لازم يقدم ده كله بفرح المعطي فبسخاء والمعطي فبسرور المعطي المسرور يحبه الرب يا ترى وانت بتدي بتضحي فرحان ولا قرفان ساعات تبقى موصل ابنك التمرين وانت موصله عمال تدعي عليه في السكه يا أخي بلاش توصل بزيادة تمرين بس ما تعملش كده يعني عمال يعني تخليه يندم انه دخل النادي ودخل اللعبة ودخل ايوه هو رايح بس خلاص ما عندوش اي سعادة تقول له يعني شايف منزلني وانا لسه ما لحقتش اكل اللقمة يعني طب ليه بتعمل كده يعني يتقدمها بفرح بلاش راح طعمها طبعا هتبذل ابذل بفرح هتضحي ضحي بفرح هتتصلب يا رب يسوع هتتصلب بفرح لأن من أجل هذه الساعة قد أتيت فالتضحية لازم يبقى فيها فرح وهي دي اللي بتبدي بهجة صحيح إنما لو تضحية غصب عنك أو من غير نفس هيروح طعمها برضه الآية المشهورة بتاعت يوحنا المعمدان ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص يعني إيه يعني كل واحد يقدم ويكبر اللي قصاده وهو يصغر دي مبهجة جدا للي حواليك اتنين حوار من الحاجات اللي تفرح الناس كلمة حوار وللأسف كمصريين أغلبنا مش بنعرف نعمل حوار بالعكس الحوار بيتألف دايما إلى خناقة فبيحصل عقد كده بين أغلب العلاقات الإنسانية خليك في حالك حتى بين الرجل ومراته بين الأب وابنه يعني إيه هاي باي كده خلي الواحد يعرف يعيش طبعا ده معناه فشل في في الحياة ده ما فيش سعادة في الكلام ده خالص الحوار مبهج جدا لو انت عرفت تعمله ربنا يسوع له المجد معلم الحوار لما تقروا حوارات ربنا يسوع مع كل شخصية تشوفوا الفن والعظمة وازاي الحوار لازم ينتهي ببهجة مسيح له المجد مبهج ومفرح لكل من يحاوره إلا بقى اللي قافل قلبه وبيكره المسيح اللي داخل بغرض سيء زي اليهود ما فيش واحد تحاور مع المسيح ما انبسطش هنقول شوية قواعد كده مشهورة في الحوار عشان الحوار يبقى مفرح احذر المقاطعة والتهكم اوعى وانت بتتحاور تتريق على اللي قصادك لا بلاش اوعى تقاطع استنى لما يخلص الجملة استنى لما يعبر عن نفسه بطريقته طبعا دي غلطة كلنا بنغلطها عشان الوقت بالذات مع الصغيرين الصغيرين ايا كان نفس سنا ونفسا احذر له فرصته احسن التعبير لان ساعات تكون بتقول حاجة تتفهم بطريقة تانية تقوم انت تتعصب ولا هو يتعصب الغلط فيك عبر عن اللي جواك بطريقة مظبوطة عشان ما تخليش تتفهم كده او كده والحوار يتحمل اكتر من معنى تتقلب الحكاية غم لا تنفعل لا تنفعل اقصد لا تغضب يعني لأن كل ما الحوار كان هادي كان مبهج ومفرح افهم يعني ايه افهم بيسموه understanding حط نفسك under ال stand بتاع اللي قصادك بمعنى ايه افهم هو بيقول ايه تلقى منه كأنه هو فوق منك وانت بتستقبل منه انما احنا في الحوارات بنعمل ايه overstanding معرفش تترجم ازاي بس انا مش عاوز افهم انا عاوز افهمه غلطه انا عاوز اقنعه طب ما الحوار مش عاوز اقنعه اسمعه الاول افهم بيقول ايه لا over مش under لا عشان تفهم معناه او افتح قلبك وافتح ودانك وانت بتسمع لان ده هيفرحه هيفرحه انك انت منصت جيد مصغي مركز بتستوعب اللي بيقوله بعد كده علق زي ما انت عاوز احترم الرأي حتى لو انت مش مقتنع احترم رأيه احترم هو رأيه كده انصت جيدا ده ملخص الكلام ده علم دلوقتي اسمه active listening ازاي تصغي بعينيك بودانك ازاي تعلق امتى تقول الكلمة امتى تسأل السؤال ايه نوع السؤال اللي تسأله امتى تبتسم امتى تتجهم امتى تقف تسلم امتى تفتح الباب للي قصادك كل ده فن في الحوار وكل ده يدي بهجة يدي بهجة ده ممكن قاعدة خمس دقايق مع شخص تقوم اللي قصادك سعيد وممكن حوار ساعتين يطلع بعدها ينتحر لأنه الحوار مش ناجح ربنا يسوع له المجد حتى في العهد القديم كان دائما محاور لأن الحوار لغة الحب فيقول في ملاخي بالذات أحببتكم يقول الرب فقلتم بما أحببتنا فيرد عليهم يعني حتى من السماء كان في حوار بحبكم فهم طبعا لسانهم طويل بتحبنا بأمارة إيه فأقول لهم شوفوا عيسو أهو الجبال بتاعه خربانة كلها وانتوا بلادكم عمرانة إزاي تقولوا مش بتحبنا وهكذا حياة روحية ح حياة روحية يعني حياة روحية إذا أردت أن تسعد إنسانا قدم له المسيح أغلى هدية تقدمها للإنسان هو ربنا وإنت تملك ربنا يعني كل اللي فاتكم وديكم تاني صحيح الابتسامة بتقدم حب والاهتمام والتشجيع والتقدير إنما صدقني أغلى هدية تقدمها لمن تحب هي معرفة الله ليه لما تزور إنسان ما تفتحش معاه الإنجيل ليه لما يبقى صديقك اللي بتحبه ما تقولوش تعالى نصلي سوا ليه ما تديش هدية روحية لشخص بتحبه ليه ما تنشغلش ببيتك انك تاخدهم القداس بشكل منتظم ليه ما تشجعش واحد بتحبه انه يخدم بعد كده يرجع مديون بعمره ليك ويقول لك انا لولا الخدمة يمكن كنت رحت جهنم تبقى انت السبب واديت له هدية أغلى من أي هدية الحياة الروحية حاجة غالية وتقدر تقدمها للناس مش لازم عن طريق الوعظ بس انت بتقدم للناس ايه اللي بتحبهم لما بتقدم لهم ربنا انت بتسعدهم حتى في الاول لو ما حسوش بقيمة اللي بتعمله حتى لو ما عرفوش جمال الموضوع من اوله الايام هتقول لهم يجي شخص يقول ايه أنا منساش صورة أمي وهي واقفة تصلي بيكون راجل كبير في السن يقول قعدت 40 سنة بعيد عن ربنا إنما اللي رجعني لربنا أمي اللي كنت كانت بتعيط عشاني وصورتها في دماغي مش راضية تطلع لأنها حاولت معايا وسكتت لقت مفيش فايدة في الكلام إنما ما بطلتش تسكت عند ربنا أبدا قدمت له حياة روحية بعد 40 سنة وهي سر سعادته دلوقتي وكل ده ليه؟ لأنها عرفت تدي حاجة مفرحة تديله حياة أبدية عشان كده المسيح له المجد يقول إيه أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة أما أنا عاوز يقول الدنيا بتديكوا حاجات كتير قوي أنا جاي أديكوا حاجة أغلى من كل حاجة جاي أديكوا حياة وإيه وليكون لهم أفضل حياة أفضل حياة أبدية الحياة الروحية دي ممكن تبقى عن طريق كلمة الله ممكن تبقى عن طريق إرشاد يعني لما تشارك شخص في مشكلته وتفكر معاه وتقول له كلمة ربنا في الموضوع وتدي له كتاب روحي تدي له شريط روحي تشجعه على اجتماع تشجعه على خدمة تشجعه على اعتراف مع مع السنين يعرف قيمة اللي عملته وتبقى انت فرحت وأسعدته لأنك دخلت ربنا حياته أغلى من أي حاجة تاني ومن كل هدية عملتها الجو الروحي نفسه مبهج انت لما تاخد واحد جو روحي انت اديت له هدية غالية بتفرحه لأن الجو الروحي فيه فرح روحي الجو غير الروحي انت بتفسده واحد ياخد صاحبه مكان صاحب كله خطية هي دي هدية هو ده حب انت بتأذيه انت بتضيعه يا ريتك ما عملت كده انما لما تاخده قداس انت بتفرحه بتفرحه بالتوبة ياما ناس دخلت الاجتماع مجاملة لشخص زن عليها انما مع الايام يقولوا له كتر خيرك لولا الزن بتاعك ما كناش اتعدى الحل وفي الاول كان زن خلاص جمعة عشان خاطر يحكوا مرة عن شاب كان منحرف زمان وبعدين ايه فضلوا خدام الشباب يفتقدوه لما زهق من زنهم قال لهم هاجي مرة ومش عاوز حد يعتب البيت تاني هاجي مخصوص هما فرحوا قوي بقى الشاب ده جاي بعد سنين فايه دخلوا كلهم الهيكل يصلوا له وقت الاجتماع هو اكتشف كده اكتشف ان كلهم فرحانين قوي انه جه الاجتماع ودخلوا الهيكل يصلوا له عشان ربنا يلمس قلبه بقى ويحركه كفايه كده انهار لما حس انه مهم كده اتأثر جدا انتوا بتعملوا كل ده ليه عشان انا ايه يعني انا مهم ليه ليه يعني عشان تعملوا ده كله كل واحد بيصلي ومطانيات واهتمام وزنه انا قلت هسكتكم بال بان انا اجي مره انما كانت المره لانه حس انها حب مفرح كمان الحياه الروحيه تتقدم عن طريق قدوه مجرد انك تبقى اب روحي ام روحيه صديق روحي اخ روحي مرشد روحي خادم روحي بحياتك انت بتقدم حاجة مفرحة مفرحة للي حواليك اللي يشوفك يفرح اللي يقعد معاك يفرح ياخد منك حاجة يتعلم منك حاجة مش لازم تحكي معاه بس هو من حياتك هياخد حاجة تفرح ندخل على آخر حاجة اتنين ميم مشاركة ال sharing عشان تفرح الآخرين اتعلم كيف تشارك برضو احنا ايه في ال sharing متعبين شوية هي شبه الاهتمام شوية بس هنركز على ال sharing نفسه النهاردة يا جماعة البيوت ما فيهاش حتى مشاركة في الأكل الموضوع ده بقى خطير جدا لأنه ثبت أن البيوت اللي ما يقعدوش ياكلوا مع بعض دي بتنهار بسرعة ونسبة المشاكل الزوجية فيها عالية جدا والخلاف بين الأجيال فيها فظيع إنما البيوت اللي محافظة إن لازم وجبة على الأقل كله يقعد ويحكي البيوت دي ماشية في سلام على الأقل وجبة لأن دي اسمها مشاركة والمشاركة مبهجة الطفل اللي يقعد على ترابيزة واحدة ياكل مع أبوه ويسمع أبوه بيحكي عن شغله وهو يحكي عن المدرسة وأمه تحكي عن الطبيخ يطلع في جو هادي وكلهم يبتدوا بصلاة قبل ما ياكلوا طبعا المشاركة دي بقى لو كانت في جو روحي يعني تعودوا يقعدوا يقروا الإنجيل سوا يصلوا سوا لا يمكن الطفل اللي طلع في بيت زي كده يبعد عن الإنجيل والسلام لأنها جت طبيعية ما جاتش تمثيلية لأنها ما جاتش من الكنيسة جت من البيت البيت أقوى في التأثير أقوى فلما طلعوا يصلوا مع بعض خلاص حتى لو غابوا بعد شوية هيرجع لازم المنظر ده هيشده هيشده وهيرجع يقف يصلي تاني وهيلم ولاده لما يكبروا يصلوا وهيقعدهم ويقول لهم جدتكم كانت بتقعد معانا تقرا لنا الانجيل زمان وهكذا المشاركه المشاركه في الهوايه زي حكايه الكوره لكن اي هوايه شارك مجرد تشارك شخص هوايته انت بتساعده لانك انت بتنسى نفسك وتعيش معاه مزاجه هوايته ايه ايا كان هوايته لما تعيش معاه في هوايته تحكي معاه وتهتم باللي هو بيعمله وتشارك ولو جزئيا دي بتبهجه الشغل مد ايدك واشتغل مع اللي بيشتغل يعني الحاجة الوحيدة اللي منصحش بيها ان الراجل يدخل المطبخ عشان غالبا بتقلب خناق انما لا طبعا هي يجوز انه الراجل يقف مثلا على الحوض يخلص الاطباق او لو محتاجة مراته مساعدة يساعد الحاجات دي صدقوني اغلى من الهدايا اغلى من الهدايا في وقت المشاركة الحزن طبعا مشاركة الحزن ليها قيمة كبيرة أوي أغلبنا بنفتكر إيه الكلام اللي ممكن نقوله يطلع الحزين من حزنه الحقيقة غلط هو وجودك بس هو اللي هيساعد الحزين يكسر حزن إنما أي كلام ممكن يبقى معزون متعبون كلكم في ناس حزينة أي كلام مش هيدخل ودانها إنما وجودك جنبها ورسالة الحب الصامتة المشاركة هي التعزية أما التعزية القوية من السماء عاوزة صلاة الصلاة هي اللي تعز إنما التواجد المشاركة هي الواحد أعزاء الهم برضو المشاركة في الهم يعني إيه شخص مهموم تقدر تفتح قلبك ودانك وتسمع همه ولا انت مش طايق تسمع شكوى مش ناقصه شكاوي لا ما انت لما تشاركه همه لما تجري معاه في مشكلته يمين وشمال لما تصلي معاه هيحس بفرح همه هيقل هيصغر الشيلة بتاعته هت... هتخف آية جميلة يقولها معلمنا بولس احملوا بعضكم أثقال بعض sharing وهكذا تمموا ناموس المسيح تبقى عملت كل اللي ربنا عاوزه لو شلت الشيله مع اخوك النشاط ايا كان نوع ال activity اللي بيتعمل اللعب المناسبات ال sharing في كل المجالات مبهج ومفرح ربنا يسوع له المجد نفسه متع التلاميذ بصداقة يعني أكيد كانت سر قوتهم لما كانوا يرجعوا من الخدمة يقول لك ياخدهم على انفراد ويقول لهم اصل انتوا ما اكلتوش تعالوا ناكل سوا والجموع بره يقول لهم بعدين بعدين ويهرب بيهم من الجموع عشان يقعدوا يحكوا وياكلوا مع بعض طب يا رب الشغل اهم الافات مستنيه وناس تعبانه عاوزه معجزات وشغل لا لا ال sharing هنا مهم قوي كل اللي قلناه ده بيوصلنا لكلمه كلمه المحبه ان تفرح الاخرين معناها ان تحب الاخرين بس تحبهم بالطريقة الصح لأن في حب مغشوش كتير في السوق عشان تفرح الناس حبهم وحبهم دي بقى ارجع لكورنثوس 13 تلاقي القصة ايه شغلانة المحبة اللي تتأنى مفرحة المحبة اللي ترفق تسعد المحبة اللي تحتمل المحبة اللي تصدق المحبة اللي ترجو كل حاجة حلوة اللي تصبر على كل شيء المحبة اللي ما تعرفش تحسد مبهجة تخيل صديق بيقول لك على إنجاز كبير لو حس اللحظة إنك هتغير أو هتحسده مش هيقول لك هيخاف منك إنما لما يلاقي في عينيك سعادة للخبر كسب مليون جنيه فلقى في عينيك فرح فرحان له مش بتحسده هيفرح أكتر لأن حد شاركه فرحه إنما لو حس بسنة حسد هيجري منك ويخاف على المليون محبة التي لا تتفاخر لا تنتفخ لا تقبح لا تطلب ما لنفسها لا تحتد لا تظن السوء لا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق المحبة هي سر الفرح لو عرفنا نحب الناس بحب قلب نقي زي ما ربنا حبنا هنلاقي كل حاجة في الحياة جميلة ولذيذة ونلاقي الدنيا كلها مفرحة كل لحظة في حياتك تبقى مبهجة لأنك عايز دايما تفرح فبتفرح نختم بالآية بتاعة المحبة لا تسقط أبدا المحبة لا تسقط أبدا دي تترجم أحيانا إلى معنيين كبار love never ends دي مفهومة انه المحبة مش هتخلص يعني ايه هتولد تاني وهتجيب محبة تاني وهتكمل للسما خلي بالكم يعني ايه حتى لو واحد مشي مننا هنفضل نحبه وهيفضل يحبنا حتى الموت ما يوقفهاش محبة تغلب الموت كمان المحبة love never fails يعني ايه مش هتخسر انت اللي هتكسب هتقول بس اللي قدامي ما بيحسش ما بيستقبلش بحبه بس مطلع عينيه تقول بالك هتكسب هتكسب لأن الكتاب بيقول لا تسقط أبدا هتكسب هتكسب بس عاوزة طولة بال never fails هتكسب هتكسب وهيعرف قيمتك وقيمة محبتك حتى لو متأخر لإلهنا كل مجد وكرامة الأب